السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال الحديث متصلا حول آيات سورة البينة يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وقلنا أقوال العلماء في هذه الآية ومفهوم البينة وقلنا أن الباطل بيزهق عندما يأتي الحق وده في يعني تحميل لأهل الإسلام وأهل الصلاح والإصلاح إن هم يتحركوا بالحق اللي معاهم حتى ينير الله سبحانه وتعالى قلوب العباد وينير البلاد بإعلاء كلام الله سبحانه وتعالى في النفوس وفي الآفاق والمتأمل للصحابة رضي الله عنهم يشوف حال الصحابة النهاردة تلاقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قبره في أوروبا طيب إيه اللي وداه أوروبا ده قال الصحابي كان فاضي ويعني استأذن ابن عباس يقول له أنا عاوز بس أطلع كده طلعة تعالى نسافر ون... ونغير جو الكلام ده كله وتلاقي بعضهم على حدود الصين وبعضهم عند الهند والسند القبور بتاعته قبورهم في مصر قبورهم في الشام طيب هم كلهم في الجزيرة العربية خلاص ايه اللي اخترعهم من المدينة ومكة عشان يروحوا ايه بالبلاد دي كلها ويكونوا في آخر الدنيا البوسنة دي فيها أصحاب صحابة كتير جدا مدفونين فيها إيه اللي جابهم هنا في الأرض بتاعت التلج والكلام ده مثل هذه الآيات تأتيهم البينة كانوا يعلمون أنهم لهم رسالة لابد أن يوصلوها لهؤلاء رسول من الله يتلو صحفا مطهرة تكلمنا في الآية دي وقلنا إن من أهم مهمات ومقاصد الداعي أنه يتلو على الناس كتاب الله سبحانه وتعالى وفي شبهة قديمة ودايما تلوكها الألسن والناس بتعدها إيه هي يقول لك إزاي تكلم حد وتدعو حد بالوحي وهو غير مؤمن بيه صح كده يقول لك إزاي يا عم أنت تؤمن تدعي واحد كافر بالقرآن وهو أصلا غير مؤمن بيه إزاي تكلمه فيه على أساس أن أبو جهل ده يعني والوليد بن المغيرة وعتبة والناس دي كانوا مؤمنين بالقرآن يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بيخاطبهم بإيه أما كان بيقعد مع أبو جهل بيكلموا في إيه يعني هذه الشبهة انطلقت من مفاهيم خاطئة منها فهم في غاية السوء إن كلامي أنا أشد تأثيرا وأثرا من الوحي فعشان كده عما اجي اتكلم مع واحد كافر لازم انطلق منين من كلامي لا من كلام خالقي خالقي بيقول لي لازم يبقى في قاعده كده انما انذركم بالوحي لازم يكون في كلامك وانت بتكلم الملحد تكلمه بالقران الكلام ده الشبهه دي برضه انطلت على ايه وكان في سبب في, في او مقدمه في الدماغ أتت بالنتيجة الشبهة دي أحد المقدمات أن القرآن يا جماعة ما فيهوش أدلة عقلية بس القرآن ده مش كتاب عقلي فبالتالي الولد الملحد ده لما تيجي تتكلم معاه ده دماغ متكلفة ده دماغه حلوة ونظيفة خلاص فبتديله قيمة كأنك ابتداء انطلقت معاه منين لا أصل ده دماغه كبيرة وبيفهم والقرآن ما بيخاطبش ليه الألباب والعقول أمال بيخاطب إيه؟ بيخاطب الدراويش وبيخاطب الناس اللي ما بتفهمش الناس الغلابة اللي هو يبقى الله حي ويؤمنوا كده وخلاص شفتوا لوازم الكلام ده كله خطيرة اللوازم دي كلها فعشان كده انت لازم تستعمل الوحي كأداة للإقناع سواء اللي قدامي مؤمن بيه ولا مش مؤمن بيه يعني هو اللي قدامي مش مؤمن بالوحي ما خاطبوش بالوحي على اساس ان هو مؤمن بيا انا يعني اخاطبه بكلامي انا فاهمين المعنى ده في غاية النفاسة فرسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة مستقيمة لا اعوجاج فيها وقلنا من الحاجات المهمة جدا جدا جدا في البينة ان هي تكون ايه في غاية الوضوح دور الدعاة يكونوا واضحين ويوضحوا الدين احيانا تحضر خطبة الجمعة تبقى يعني احد امنياتك في الخطبة انك تفهم هو عاوز يقول ايه احيانا تلاقي ان الجمل يعني ورا بعض كده ممكن تكون مفهومه بس هو عاوز يقول ايه من الف... من الايه من الحديقه اللي قاعد يقولها دي يوم ما بتحسن بيه الظن ان هو مش محضر فهو كده يعني حته من الشرق على حته من الغرب على مش عارف ايه والكلام ده كله على خطبه محضرها في الطلاق في دخله رمضان خلاص اتزنق هيعمل ايه فطالع يكلمنا كده على ايه احيانا تبقى بتصلي في حي واحنا مقبلين على موسم زي عاشوراء وكده او شعبان الاربع خطب اللي قبل شعبان واللي في شعبان ولا حد بيتكلم على ايه على الموسم ده بيتكلموا على ايه انت ما تعرفش احيانا تبقى دي من ضمن الايه المسابقات اللي ممكن تعملها بعد الخطبه كده تشوف كام واحد طالع مش فهم ايه فهم ايه دي منزله عاليه الخطيب اتكلم عن ايه النهارده فلو طلعنا ان في 50% فهموا وده احد الاسباب اللي الناس بتيجي متاخر ما هو لو بيجي يلاقيك بتحترم عقله وبتمتعه يقول لك يلا عشان نلحق ليه انا كده كده نازل بدري فنازل الخطبه فالحق اسمع حاجه فالباب ده مهم جدا جدا ان ان ما يبقاش فيه يعني عي وفي غموض في الرسالة كان في واحد اسمه أبو علقمة أبو علقمة ده كان واحد يعني بيتقعر قوي قوي قوي ايه انتوا عارفين في ناس في ايه في موضوع النحو ده هو دايما قاعدة ان الحق حسنة بين سيئتين الحق دايما حسنة بين ايه طرفين ففي ناس ممكن تهمش الدنيا خالص ويلحن ويعجن والدنيا هي يقول لك ايه مش مهم ليه وفي واحد يكون عنده ايه تشدد رهيب يعني وده بيرعب الناس وبيخوف يعني في واحد اسمه خالد ابو صفوان خالد ابو صفوان ده كان راجل قوي جدا في اللغه كانت الناس تهابه فهو داخل مكان اشبه بالحمام اللي هو زي عندهم زمان الحمامات كانت عامله زي البيضه كده عندنا بس هي ميه دافيه وكده وايه ويسترخوا فيها ومساجات والكلام ده ففي واحد لمح ابو صفوان داخل الايه الحمام فعاوز بقى يعني يديله وضعه يعني فابنه بيتوضا وبيغسل فبيقول له يا بني ابدا بيداك ورجلاك ابدا بيداك ورجلاك الحرف ده بيجر أربعة تريلا وراه فهو إيه سابهم كده إيه فابدأ بيداك ورجلاك وبعدين بيبص لأبو صفوان بيقول له يا أبا صفوان هذا زمان فات أهله محدش عم بيتكلم اللغة دي إلا أنا وحضرتك فأبو صفوان ضحك كده قال له هذا زمان لم يخلق الله له أهل ده ده أصلا الكلام ده إيه ما اتخلقش المهم كان أبو علقمة ده راجل شديد جدا في موضوع اللغة والتقاعد وكان بيبقى مبسوط جدا عما يتكلم وانت ما تبقاش فاهم فهو عنده غلام فجه في السحر كده فبقول له يا غلام أسقعت العتاريف هو عارفه ده معذبه عشان يقول له هات السجادة هات المية شغال ايه في معجم العتاريف ده فقال له ذق فيلا يا سيدي قال له ما فهمت منك شيء قال وانا ما فهمت منك شيء يعني انا لو كنت فهمت منك قال اردت ان اقول لك اصاحت الديكه يعني الديكه صاحت قال له طيب قلت لك لم تصح لا لسه ما صحتش هو زقفيش لم دي يعني ايه لسه فطبعا هو بالنسبه له ده حاجه كبيره قوي لان هو عمره ما كان يعتقد ابدا ان في كلمات هو ممكن ما يكونش ايه فاهمها وكان في واحد آه سبحان الله طبيب يا جماعه الاطباء بقى يسمعوا عشان يشوفوا ايه هما ممكن يفهموا الراجل ده ولا لا هو اسمه اعين هو اسمه غريب برضو أعين ده ما فهو فزمن علقمة ده يكون إيه أبو علقمة ما هو أعين المهم دخل عليه فقال له كلمة هتحس إن أول واحدة هي المفهوم قال له إيه متعك الله أيها الطبيب جملة واضحة جدا فبيقول له متعك الله فبيقول له أكل لقد أكلت من لحوم هذه الجوازل بيقول له أنا أكلت من لحوم هذه الجوازل فأصابني منها وجع الوجع ده منين فأصابني وجع من بين الوابلة إلى داية العنق شوف واضحة جدا بيقول وطسئت منها طسأة فأصابني وجع ما بين الوابلة إلى داية العنق فما زال ينمو وينمو حتى وصل إلى الخلا وأصيبت شراسيفي حاجة زي كده يعني طلع الراجل مش فاهم أي حاجة فقال له قاعد عليا فبرضه ايه قعد عليه لما قال له كده فالطبيب راح قال له يا انت منهم قال له خذ حرقفا وسلقفا وشرقفا وزهزقه ورقرقه واغسله بماء روس واشربه بماء الماء فقال له ما فهمت قال له لعن الله أبعدنا فهما لصاحبه في ناس بتبقى ايه عايشة ايه الجو ده ويتقعروا والكلام ده كان في بحار راكب معاه واحد نحوي بالجماعة اللي هم ايه بيضلهم يلعبوا في الكلام والكلام ده هو سبحان الله ربنا ما يبتليك بحد ممكن يعقدها لك في واحد بيقول لواحد من النحويين دول اخبار والدك ايه قال له مات قال ما علته قال له ورمت قدميه لسه هيحكي قال له قل قدماه قال له ورمت قدماه فارتفع الورم الى ركبتاه مع- فيها ايه فقال له قل ركبتيه قال له والله لنحوك أشد علي من موت أبي ده أنا كنت أنا في العزة الدنيا كانت هادية شوية وأما البحار ده راكب معاه النحوي فأول ما ركب قال له إيه تعرف النحو قال لا عشان إيه الدنيا كده أنا أعجمي ويعني هقول ركبتاه طول الطريق فقال يا فاتك نصف عمرك ثم هاجت عاصفة والسفينة اقتربت من الغرق قال تعرف السباحة قال لا قال فاتك عمرك هتموت شاهد من الكلام ده ان احيانا في حد يكون ال- إن ال- العي والغموض في الرسالة ما بيبقاش حاجة كويسة وأنا قلت لكم امبارح إن ده بيبقى بسبب ضعف المحاضر وضعف الكاتب وضعف هؤلاء ده مش بيبقى ضعف منك فاوعى تتهزم يعني عما تيجي تقرأ كتاب مش فاهم ولا كلمة زي الدكاترة اللي بيبقى في الجامعة ومديك إيه ملزمة كده ما تعرفش هو نسخها من هنا على من هنا ومش عارف الدنيا ماشية ازاي هو مش عارف الحاجة اللي فيها فانت تبقى يعني صعبان عليك انك تقول يعني بعد الصرف ده كله انا مش عارف افهم المشكلة مش فيك بنسبة كبيرة بتكون في في هؤلاء لذلك قوة العلم في تبسيطه قوة المحاضر في تبسيط العلم وكلما عاوز تعرف حد قوي كانوا يقولوا كده حتى في المقابلات يعني لما كنا نقابل المعلمين وكده وبتاع تجيب حاجة كبيرة وتخليه يشرحها لطفل صغير تقول له بقى تعالى كده انا هجيب لك ولد في ست سبع ست سبع سنين وتشرح له ايه؟ آه، تشرح له الجاذبيه مثلا تشرح له مش عارف ايه يلا قول له فلو انت فاهم قوي هتعرف تبسطها قوي زي التوحيد والاتباع ومعاني الشريعه سهل جدا انك ايه توصلها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقلنا أن بسبب البغي والكبر والحقد الناس دي مع كل وضوح الرسالة لم إيه يؤمنوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقول الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء ما أمروا إلا بشيء مفترض عقلا الكل يقبله عشان كده لما جعفر سافر الحبشة النجاشي بيقول له ماذا يأمركم هذا النبي الجديد ونفس الكلام هرقل لما سأل أبو سفيان كان دايما كلامهم يقولوا إيه هو إن كان عليه ما بيأمرناش إلا بكل خير الصدق والأمانة وصلة الأرحام وبر الوالدين والكلام ده كله فكل العقلاء يقبلوا الكلام ده صح فإيه المشكلة النهاردة بدل ما بتعبدوا اللات والعزة ومناة والكلام ده كله واحد أحد فرد صمد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني سبحان الله بعيد عن أي حاجة مجرد مضامين إن ال- الدعوة دي خليك تقبلها يعني أنت صاحي من النوم تلاقي في واحد بيقول لك الأخلاق ويقول لك التوحيد ويقول لك كذا إيه المشكلة؟ عارف مثلا لو بيقول لهم إيه وتشربوا الخمر وكل واحد يتجوز اثنين ثلاثة أربعة من اللي من جيرانه وبتاع حاجات صعبة لكن بيقول لك على حاجات كلها طهر مخلصين له الدين الإخلاص باختصار إخراج الخلق في علاقتك بالخالق تطلع في كل عبادتك وانطلاقك بتنفق ليه بتصلي ليه بتاع لله سبحانه وتعالى ماليش دعوة بالناس إنك تصفي وجهة قلبك لله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حنفاء يعني حنفاء الراجل يقولوا ان الراجل ده احنى يعني به حنف يعني به ميل رجله ايه فيها سنه ميل كده مين اول واحد تعرفوه وصف بهذا الوصف انه حنيف الخليل عليه السلام ليه وليه يتقال حنيف يعني فيه ميل من كنا نقول ان هو كان مستقيم على الجاده لا كلمه حنيف دي بتفيد معنى اخر كان أيام سيدنا إبراهيم كل الخلق اللي موجودين وسطيه كانوا إيه؟ على الشرك والكفر فعشان هو يبقى على النظام الصح يميل عنهم صح؟ فيتركهم فكلمة حنيف فيها معنيين فيها إن هو على الجادة مستقيم وفيها معنى تاني إن هو إيه؟ فارق أهل الإيه؟ المخالفة واستحمل الغربة فشفت لفظ ال- ال- ايه حنفاء ده بيفيد ايه بيديك معنى الاستقامة ومعنى تاني انك هتفارق اهل الباطل وهتميل عنهم ودي من مقاصد الاسلام انك تكون متميز وانك توالي اهل الحق وتتبرى من اهل الباطل ويقيم الصلاة واضحة طبعا الصلاة يقول لك ايه اقام العود او اقام الخيمة يعني جعلها ايه وتد وقفة ثابتة صلاتك كده برضه لازم الصلاة تبقى صلاة يا جماعة لعل إن شاء الله نفصل في يوم من الأيام عن موضوع الصلاة ده أكثر يعني ويؤتوا الزكاة معروف الزكاة وذلك دين القيمة دين القيمة هنا في حذف الحذف ده البلاغة تقتضي والجمال للأذن إن هو يحيي اللي هو إيه؟ وذلك دين الملة أو الأمة القيمة لكن هتلاقي فيه تقل على الودن وهي بتسمعها ذلك دين الملة القيمة ذلك دين الأمة القيمة فيحذف راحة للسماع وكده كده المعنى واصل ذلك دين القيمة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الفريقين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين شوف هنا في تاني تكرار عشان اوعى تكون فاكر ان الكفار دول منين من المشركين بس مالهم بقى في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية نسأل الله السلامة هنا الله ذكر العذاب أولا ثم الوصف العذاب اللي هم في نار جهنم والوصف شر البرية في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر الجزاء الأول ولا الوصف أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم صح؟ هنا ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء أولا لأن هؤلاء لا يخوفهم الوصف ومدح الله والذم مش فارق معاهم ذم الله ليهم لكن بيترعبوا منين؟ من التخويف بالعذاب فصدر الله العذاب لأن هؤلاء يحركهم الترهيب ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية مين اللي وصفهم كده اوعى بقى قدامك تقول ايه ما ينفعش نقول على ال- الكفار والبعداء دول بص هو اخوك في الانسانيه ومش عاوزين نسميه كافر ونسميه آخر قل يا أيها الآخر لا أعبد ما تعبدون صح؟ دي الآية كده؟ يا جماعة لا تتدخل في شيء حسمه الله فتكون ندا لله في حكمه ربنا سبحانه وتعالى لا يعقب على حكمه لا معقب لحكمه فإذا حكم الله بشيء فلا ينبغي أنك يكون دي تقول إيه أنا ليا بس تعقيب على الكلام بتاع أحيانا أنت مهما كنت قاعد مع مين من الفلاسفة ولا العلماء ممكن ترفع إيدك تقول إيه لو سمحت بس أنا ليا تعقيب على كلامك صح؟ الرب سبحانه وتعالى لا يعقب عليه مخلوق لا تكن ندا لله وانتم امبارح سمعتوا في التوحيد في ال- في الصلاة ومن أحسن من الله إيه حكما ولا حكما ها في اليمين قرأوها إيه امبارح بالضم ولا الفتح اه ايه الفرق حكما دي قد يكون احسن واحد فينا واحكم واحد فينا ممكن يغلط مره بس هو احكم واحد لكن الله سبحانه وتعالى حكمه كله يعني انا ممكن اكون افضل واحد في الحكم بس انت دلست علي فطلعت حكم مختلف رغم ان انا في إيه؟ في التحكيم احسن واحد بس انت خدعتني وانا لم انتبه ادتني ادله غلط ملعوب فيها لكن الرب سبحانه وتعالى النتيجة على طول الخط هي أفضل شيء فالله وصفهم بشر البرية شر البرية دي اللي هي إيه؟ الله سبحانه وتعالى من أسمائه الخالق البارئ الخالق الذي أوجدك من عدم لو كنتش موجود فأوجدك ده اسمه الخالق البارئ الذي سواك وبرأك من كل عيب يعني انت تستشعر كده مثلا لو ود لو عينك في ركبتك ودنك في ظهرك شوف الحياة تبقى ماشية ازاي احسن تقويم ربنا خلقك فيه هو ده ايه البارئ فشر البرية اي شر الخليقة ده القول والعلماء قالوا ايه بقى قالوا سبحان الله الذين كفروا شر من الدواب شر من الحيوانات إن هم إلا كالأنعام صح؟ وبعدين في استدراك هنا إيه؟ لا لا ده أضل على اللي البقرة إيه؟ عارفة خالقها صح؟ آه البقرة أنت قاعد إيه؟ بت- بتاخد منها وفيها أنعام وبتستفيد منها والكلام ده كله لكن الإنسان خصيم مبين سبحان الله إن الذين آمنوا ضد وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية احنا قلنا البرية اللي هي إيه؟ الخلق صح ولذلك العلماء قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير من الملائكة بسبب الآية دي لما يجي العلماء يتكلموا يا ترى المؤمن الصالح أفضل ولا الملك الذي لا يعصي الله يقول لك لا المؤمن الصالح طيب ليه لأن ربنا خلق الملك ما فيهوش شهوات ما فيهوش إيه؟ يعني انت مثلا عندك إيه؟ حب التصدر انك تقضي شهوتك انك تمد ايدك وتاخد فلوس عندك دي بس انت تقول ايه بتكفها لله وقاعد تمسك هي دي الامانه وتكمش نفسك تقول لا مش هعمل الكلام ده تيجي تقول له يا اخي اتق الله اللي انت عملته ده غلط يقول لك لا لو غلط يا عم لا والله انا مش هاخد الحاجه دي طالما حرام لكن الملائكه ربنا جبلهم على ايه؟ على الطاعة فانت النهارده عم تطيع الله سبحانه وتعالى انت خلق مختلف تماما خلق مختلف فعشان كده تكون خير البرية خير الخلق جزاؤهم ايه دول جزاؤهم جنات عدن صح كده في وح- في حاجة ناقصة عند ربه يقول لك ايه الجار قبل الدار يقول لك الجار قبل الدار وقلت لكم قبل كده قصة ايه الراجل اللي كان بيبيع بيته وكان ساكن جنب الراجل ده يهودي ولازق جنبه ايه بيت عالم من علماء المسلمين كبار وهو ابو حمزة السكري فاليهودي ده عاوز يبيع البيت فمعلي التمن عالي قوي ايه يا عم انت فين انت فالدنيا زيك زي الناس قال له لا انا عارفكم انت مسلم وهتيجي تسكن جنب مين جنب الشيخ فمعلي عشان الشيخ يقول له ما انا عارف انت هتسكن فين الجار قبل الدار عم هم كانوا بيعلوا قوي أهل الدين حتى الكفار ساعتها علوهم احنا النهاردة عشان بنعلي الدنيا يقول لك لا ده جنب كارفور يا عم لازم تعلي فعشان احنا علينا حاجة تانية السعر زاد هم كانوا بيعلوا حاجة فالجار قبل الدار أول وصف وأول جزاء ليهم قبل ما ربنا يقول لك جزاءهم قال لك الأول هيبقى عند مين عندي أنا وعند ربهم تفيد معاني منها ثلاثة عند ربهم يبقى مضمون ثقة ما تخافش عند ربهم يبقى مضاعف لأنه الشكور سبحانه وتعالى وعند ربهم القرب عشان كده قالت له ابني لي ايه بيتا عندك قالت كده طلبت البيت الاول ولا العنديه العنديه اولئك الم- إيه؟ المقربون وبعدين في جنات دي حاجه تانية السابقون السابقون اولئك ايه المقربون دول الاوائل دول الاوائل على البشريه اول جزاء ان هم قريبين مننا جزاؤهم عند ربهم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من هذا الفضل المبارك جنات عدن عدن يعني إقامة من أجمل نعيم الجنة بعد رؤية الله هو نعيم الخلود فيها لأن أنا لو قلت لك أفضل مكان في الدنيا يخطر على بالك هنسفرك ليه اوعى ما هسيبك فيه أقول لك إيه، بس خلي بالك بعد سنتين هنمشيك في حتة كده لسه ايه اه مستمتع وكل حاجة بس في حتة اصل انا همشي لكن الجنة ما فيهاش خروج خلاص جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه يا سلام يا سلام عم الله سبحانه وتعالى يكون راضي عنك ومن نعيم الله علينا كمسلمين إن ربنا بيرضى علينا بأقل القليل إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها تاكل أكلة تقول الحمد لله فكم من إنسان فاقد النعمة دي وكم من إنسان قدامه النعمة وفاقد التذوق وممنوع طبيا أن يأكلها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه هذه الصورة وجمال ما فيها وكل مضامنها وتعاليمها هيستفيد منها مين أهل الخشية هم دول اللي هيفهموا المعاني ديت أكثر فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشية ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم